اطمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة
عبرانيين عشرة عدد خمسة لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح على الخطية لم تصر ثم قلت هان ذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله عدد عشرة فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة الفصل التالي من أشعياء خمسين عدد اثنين لماذا جئت وليس إنسان ناديت وليس مجيب هل قصرت يدي عن الفداء وهل ليس في قدرة للإنقاذ هو ذا بزجرتي أنشف البحر أجعل الأنهار قفرا ينتن سمكها من عدم الماء ويموت بالعطش ألبس السماوات ظلاما وأجعل المسح غطاءه أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم أستر عن العار والبصر والسيد الرب يعينني لذلك لا أحدث لذلك جعلت وجهي كالصوان وعرفت إني لا أخذه قريب هو الذي يبررني من يخاصمني لنتواقف من هو صاحب دعوى معي ليتقدم الي هو ذا السيد الرب يعينني من هو الذي يحكم علي هو ذا كلهم كالثوب يبلون يأكلهم العس الفصل الأخير من سفر الخروج أصحاح 21 وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا إن دخل وحده فوحده يخرج إن كان بعد امرأة تخرج امرأته معه إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده ولكن إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويسقط سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد لعلكم تلاحظون أيه أيها الأحباء أننا بدأنا القراءة من العهد الجديد في عبرانيين عشرة وبعد ذلك رجعنا إلى أشعياء خمسين وأخيرا سفر الخروج أصحاح واحد وعشرين ولعلكم أيضا لاحظتم أن ما يجمع بين هذه الفصول حقيقة مشتركة وإنما بوجه مختلف ففي عبرانيين عشرة يقول لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد مين اللي يقول الكلام ده اللي بيقول الكلام ده الابن الظاهر في الجسد ذبيحة وقربانا لم ترد بخطب مين خطب الله ولكن هيأت لي جسدا هذه العبارات مقتبسة من مزمور أربعين ولو رجعنا إلى ذلك المزمور لوجدنا النص الأصلي لكلمة هيأت لي جسدا ففي أشعياء أربعين يقول بذبيحة وتقدمة لم تصر برضو المتكلم هنا الاب يخاطب الاب وبعد ما قرر انه بذبيحة وتقدمة الاب لم يصر قال اذنيه فتح هذه العبارة أذني فتح ترجمها كاتب العبرانيين بعبارة هيأت لي جسدا ويمكن انتوا تسألوا ايه العلاقة بين الاثنين معنى كده يعني ايه دي عبارة كلامها بعيد عن دي خالص لكن الواقع لما الرب يسوع بروح النبوة يقول في مزمور أربعين أذني فتح الأذن تعبير عن الطاعة الطاعة حتى احنا لما يعني نحب نكلم واحد من أولادنا نقول له يا ولد اسمع الكلام اسمع الكلام يعني ايه يعني يعمل ايه يطيع لكن اسمع دي عن طريق ايه عن طريق الاذن ف الواقع ان كاتب رساله العبرانيين أخذ هذه الترجمة من ترجمة اسمها الترجمة السبعينية اللي ترجمها سبعين من اليهود من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية في العهد القديم ولما جم هم عند الكلمة دي أذني فتحت هم نفسهم ترجموها هيأت لي جسدا وزي ما قلنا ان فتح الاذن اشارة الى الطاعة والعبارة الواردة في عبرانيين عشرة يبقى اذا معناها معناها الجوهري الطاعة انها اول خطوات الطاعة في دخول الابن للعالم لذلك عند دخوله الى العالم اول خطوة ظهرت فيها طاعته ان الله هيأ له جسدا جسدا بشريا طبعا سالم من الخطيه ولما قبل هو هذا الجسد لما قبل أن يتجسد كان في هذا العمل مطيعا للآب حتى جت إشارة عن الطاعة من جانب الإبن والمشيئة من جانب الآب ها أنا سأجيب في درج الكتاب طبعا معروف عند أغلبكم إن درج الكتاب هنا مقصود به منشورات الله الأزلية مش كتاب العهد القديم يعني مكتوب عني في درج الكتاب أن أفعل مشيئتك يا الله ده في عبرانيين لكن هنا في مزموع أربعين يقول أن أفعل مشيئتك يا إلهي في كلمة زيادة سرر طب ليه الرسول لما كتب رسالة العبرانيين تخطى كلمة سررت دي مع ان دي فيها معنى عظيم جدا ان طاعة الابن في تجسده لم تكن طاعة قهرية لكنها كانت مصحوبة بالسرور السرور في طاعة الابن السرور في طاعة الابن أين نجد في المحرقات في, في الذبائح في المحرقة التي يقال عنها لما تقدم أنها وقود رائحة سرور للرب رائحة سرور للرب فمزمور أربعين لأنه يتكلم عن المحرقة جاءت فيه كلمة سرر لكن الكاتب في عبرانيين في عبرانيين بيتكلم عن إبطال الخطية أو التكفير عن الخطية يبقى هنا هو اتجاهه الى ذبيحة الخطية عشان كده وجد مش وجد مخه هو لا الروح القدس هو بيقوده وجد انه مش من المناسب وهو يتكلم عن ذبيحة الخطيه انه يجيب كلمة سرر لانه في ذبيحة الخطية لا نقرأ عنها ابدا انها وقود رائحة سرور لله أو لل- للرب لكن يتقال عنها كمان كلمة غير كلمة وصول تحرق تحرق وده إشارة إلى الدينونة التي وقعت على المسيح من الله في الساعات المعروفة على الصليب هذه الساعات العميقة في ظلمتها القاسية جدا على نفس الابن واللي احنا ما نقدرش ابدا نوصفها لم يكن فيها سرور لم يكن فيها سرور دي دينونة تقع على شخص المسيح ودينونة لا يعرف حدودها إلا الله اللي أوقع هذه الدينونة على المسيح والمسيح الذي قبل هذه الدينونة معلش برضه سامحوني أقول كلمة يعني عشان كده مش مظبوط إننا لما نصلي نقول أنت أيها الآب حجبت وجهك عن المسيح الآب لم يحجب وجهه عن ابنه أبدا بل أكثر من كده إنه حتى في عز دينونة الصليب نستطيع أن نقول الابن الوحيد الذي هو حضن الآب أمال الدينونة وقعت على مين ومين اللي أوقع وقعت على المسيح كإنسان صحيح بدون انفصال عن لاهوت لكن اللاهوت ما يتألمش اللاهوت ما يتألمش ولا ينفصلش عن الآب أبدا لكن احنا الصح نقول أنت يا إلهنا الله الله هو الذي حجب وجهه عن المسيح وسر بأن يسحقه بالحزن لأنه جعل نفسه ذبيحة اسم طيب دي أول خطوات الطاعة اللي ظهرت في المسيح من أول خطوة من ساعة دخوله إلى العالم دخوله إلى العالم ولما نقول دخوله إلى العالم يبقى كان موجود في حتة تاني ودخل للعالم فين كان الابن قبل دخوله إلى العالم كان عند الآب في البدء كانت كلمة والكلمة كان عند الله والكلمة كان الله من عند الآب خرج وإلى العالم قد دخل فمن لحظة دخوله وقد هيأ له الله جسدا الابن عارف انه لما يقضي الجسد ده واخده عشان ايه واخد الجسد ده مش بس عشان يعيش حياة الطاعة لكن عشان بهذا الجسد يموت على الصليب لذلك كاتب رسالة العبرانيين يقول في اصحاح اثنين اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم لاحظوا انه جاب بعد كده كلمة تختلف عن تشارك تشارك الاولاد في اللحم والدم لكن ما جاش تشارك معهم الابن في اللحم والدم لا اشترك هو ايضا فيهما لان الكلمة الاولانية تشارك يعني مشاركة كل حاجة لكن الكلمة الثانية اشترك معناها اشترك في بعض حاجات وحاجات لا فاشترك المسيح في اللحم والدم لكن لم يشترك في الخطية التي ورثناها من آدم ودي كانت معجزة إلهية عجيبة جدا إنه من واحدة ورثة الخطية من آدم اللي هي مريم يتولد شخص بدون خطية لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله هذه أيها الأحباء أول خطوات طاعته ثم نتقدم إلى الخطوة التالية في أشعة خمسين هناك برضو فيه الكلمة المشتركة لما بيقول السيد الرب فتح لي حزنا وانا لم اعاند الى الوراء لم ارتاد فتح الاذن برضه هنا إشارة إلى طاعة المسيح ما بين تجسده حد الصليب في حياته وما أعظم هذه الحياة اللي لو حبينا نلخصها في عبارات قصيرة كلها من أولها لآخرها نقدر نقول وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب كلام اللي في فليب اتنين ده مش بيتكلم عن طاعته على الصليب ده بيتكلم عن طاعته حتى الصليب أطاع حتى الموت حتى يعني المشوار اللي مشي فيه لحد الصليب أطاع واحنا ما ما قدمناش وقت واسع عشان نتأمل في هذه الطاعة الفريدة العجيبة لكن لما نحب نعمل مباينة أو مقارنة بين آدم الأخير ده اللي هو المسيح وآدم الأول زي ما لخصنا حياة المسيح كلها من المزود للصليب في كلمة وضع نفسه أطاع حتى الموت نقول عن الاولاني اللي هو ادم انه عصى وتمرد حتى الموت فما اكبر المباينة بين الاثنين وعلى الابن الحبيب في الجسد جاءت شهاده من الآب في السماء ومن الروح القدس وذلك عندما كان خارجا من المعمودية يقول ايه انفتحت السماء ونزل الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة ولاحظوا ان في فرق هنا بين الروح القدس لما نزل على المسيح كحمامة وبين لما نزل على الكنيسة كألسنة منقسمة كأنها من ايه من نار ليه المسيح ما كانش فيه حاجة عايزة النار كان وديعا ومتواضع القلب وكان لائق بيه ان الصورة اللي ياخدها الروح القدس صورة الحمامة الوديعة لكن المؤمنين كان معروف ان الخطيه فيهم وأنها قد دينت في الصليب ولذلك كان التعبير مش حمامة نزلت عليهم لكن ظهرت ألسنة منقسمة كأنها من نار المنظر ده منظر السماء المفتوحة منظر السماء المفتوحة منظر عجيب جدا منظر عجيب جدا في كل المرات اللي ذكر فيها انفتاح السماء انفتاح السماء سواء في العهد القديم او العهد الجديد ان الحبيب الذي به سررت لاحظوا يا حبة ان الاب ما كانش مستنينا احنا لما نتفرج على المسيح وندي رأينا فيه لانه عارف ان احنا اضعف من ان احنا نقدر المسيح حق قدره فهو عطانا التقرير بتاعه الآن وقال خذوا التقرير ده مني أنا خذوا التقرير ده مني انا انا مش بقول لكم بالامر حبوا المسيح لا انا بقول لكم على تقديري انا للمسيح وشوفوا انتم لما انا يبقى ليا تقدير للمسيح بالشكل ده يبقى انتم موقفكم من المسيح ويايا ولا مع العالم هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه سرر اما من جهة العالم فيقال عنه لا صورة له ولا منظر فنشتهيه او ننظر اليه محتقر ومرزول من الناس لكن اللي كان بالشكل ده من الناس كان موضوع سرور الآب والآب يقدم لنا هذا التقرير عن شخصه الكريم المبارك في أشعة خمسين اللي بيتكلم عن هذا السرور سرور الأب المسيح من المزود إلى الصليب نشوف حاجة عجيبة بيقول هو ذا بزجرتي أنشف البحر هو أنت اللي زمان لما انشق البحر الأحمر قدام بني إسرائيل هو أنت اللي شديته قال أيوه المسيح اللي بيتكلم هنا قال ابن هو ذا بزجرتي أنشف البحر أجعل الأنهار قفرا ده اللي عمله في مصر ينتن سمكها من عدم الماء ويموت بالعطش ألبس السماوات ظلاما وأجعل المسح غطاءها برضه ده حصل في الضربات اللي وقعت على أرض مصر هو بصفته كالله اللي عمل كده بعديها على طول يقول أعطاني أعطاني السيد الرب يا ريت يقول حتى لسان المعلمين مع انه اعظم المعلمين لكن لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة يوقظ كل صباح مين الآب يوقظ للمسيح كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين السيد الرب فتح لي أذنا برضه الطاعة من المزود إلى الصليب وأنا لم أعان إلى الوراء لم أرتد بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم أستر عن العار والبصر الكلام ده مش بيقول الرب عن الصليب الكلام ده بيقول الرب عن انه بسبب طاعته في حياته حتى وصل الى الصليب تعرض لهذه الاشياء كلها والسيد الرب يعينني لذلك لا اخجل لذلك جعلت وجهي كالصوان وعرفت اني لا أخجل يعني جعلت وجهي كالصوان يعني صممت ان انا اطيع مهما كان من جانب الناس كالصوان وعرفت اني لا اخزى عايز اقول انا كلمة هنا جعبت وجهك الصوان يعني ده التصميم على الطاعة طب يا ترى احنا بقى يلي المسيح قال لنا تعلموا مني بنجعل وجهنا كالصوان في ايه او بلغة اوضح بننشف راسنا في ايه هو جعل وجهه كالصوان في الطاعه لله لكن اخاف اقول انه بالاسف ان احنا بننشف راسنا في الفاضية نيجي في الفاضية وننشف راسنا والامور الجوهرية ما ندهاش الاعتبار الاول جعلت وجهي كالصوان وعرفت اني لا اخ قريب هو الذي يبررني يبررني مين الله يبررني من يخاصمني لنتواق من هو صاحب دعوة معي ليتقدم إلي هو إذا السيد الرب يعينني من هو الذي يحكم علي طب لو ناخد بالنا من الكلام ده جه فين تاني جه في رومية ثمانية لما الرسول بيقول ايه الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين وضم الله هو اللي بيبرر المسيح الذي مات بل قام مين يفصلنا عن محبة المسيح ده نفس الكلام ده اللي اللي قاله المسيح عن نفسه الرسول يقول ما هو احنا زي المسيح تمام زي موقف المسيح من الناس والله وان اللي بيبرروا من اعدائه اللي بيشتكوا عليه هو الله احنا كمان اللي بيبررنا من شكوى الشيطان هو مين هو الله بنفس الطريقة اللي حصلت مع المسيح شيء عجيب جدا أيها الأحبة لكن مش غريب لأنه إحنا فعلا مثله تماما كما هو كذلك نحن في هذا العالم هو أ- الذي يحكم عليه هو الل- هو ذا كلهم كالس- كالثوب يف- يبلون يأكلهم العس باختصار جربنا نخلص الفصل الأخير من خروج 21 وده معروف مش عايز مني كلام لكن إن قال العبد وكلمة عبد معناها إيه؟ معناها طاعة معناها طاعة أخلى نفسه آخذا صورة عبد لكن إن قال العبد أحب سيدي سيدي الله وامرأتي شعب الله وأولادي أفراد شعب الله لا أخرج حرا يعني العبد اللي أطاع ده زي ما شفنا من المزود للصليب جه عند الصليب والله قال له دلوقتي انت قضيت الست سنين اللي عليك وجات عليك السنة السابعة ومن حقك إن حبيت تطلع حر قال إيه هو قال لا أنا مش هطلع حر لأن لو طلعت حر هطلع لوحدي إح- أحب امرأة أحب سيدي وامرأتي وأولادي مجد الله أولا ثم أظهر المحبة لنا أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا فيأخذ سيده إلى خارج ويسقب أذنه بالمسقط وهذا ما حدث في الصليب فالكتاب يقول إيه فيخدمه إلى الأبد طب المسيح لما دخل العالم أطاع وخ- وصار خادم وفي حياته أطاع وصار خادم وفي الصليب أطاع وصار خادم المقاصد الأزلية بعد كده هيستمر عبد يستمر في الخدمة أي مع كون الله رفعه لكن سوف يظل محتفظا ما دام في الجسد ولو كان ممجدا الجسد اللي أخده سوف يحتفظ بص- بصفته كالخادم ايه دليلنا على كده لما احنا هنوصل هناك يعمل ايه يقول يتقدم ويبكئهم ويتقدم ويخدمهم ما أروع حياة ربنا يسوع المسيح وما أعظم محبته التي إلى المنتهى أيها الأحباء هذه المحبة كفيلة أن تجعلنا نقول جميعا لأننا لأن محبة المسيح تحصرنا وله كل المجد
اسمع دوت كوم